هناخد بالإيمان نرفض أو بالإيمان رفضه نشوف الواحد ممكن يقيس إيمانه بعمل هتبان في عبرانيين 11 عدد 23 يعني إيه بالإيمان الواحد يرفض حياة الواحد فينا سلسلة من الاختيارات والاختيار ده دايما يحكمه حاجات كتير لو إيمانك بيزيد هتلاقي نفسك بترفض حاجات معينة ما يرفضهاش الشخص العادي أديكم مثل شغلانتين شغلانة ثلاث أضعاف الشغلانة التانية في المرتب إنما مع الشغلانة الجديدة اللي هتنططك يعني في تنازلات مش هيبقى في وقت للكنيسة انسى غالبا الشغلانة دي فيها شوية كذب وشوية ملاوعة وشوية تنازلات كده الجو بتاعها مش قوي مش نظيف انما ثلاث اضعاف تحدي امتحان ها بين 12000 وبين 4000 فرق كبير تختار ايه اقصد ان الاختيارات يا جماعة صعبة يعني الواحد ساعات يقول كلام انما في المحكات تلاقي القضية مش سهلة انت بتشتغل في مكان كويس جايلك رشوة رشوة مبلغ يعني خليك تستقيل وتقعد في بيتكم خلاص ما تقولش هامة تربية العيال ومدارسهم وبعدين بصراحة كله بيعمل كده اللي في موقعك كله بيعمل كده المرة دي وتون أو ديتها اعتراف خلي بالكم الحكاية مش سهلة هل عندك إيمان إنك لو رفضت ربنا هيكافئك ويباركك ويستر عليك ولو قبلت حطيت إيدك في إيد الشيطان ماشي بسكة ضلمة وما تعرفش آخرها دي عاوزة إيمان مش سهلة أبدا إنك ترفض حاجة زي كده وبعدين بقول لك الحجج كتير قوي كله بيعمل كده ما تخرش المية يعني لا يمكن يمسك عليك خطأ قانوني ما هو الخطأ القانوني ساعات يرعب ناس لا دي بقى مظبوطة ما تخافش هتعدي أنا أقصد إيه الرفض تعبير إيمان في مواقف كتير تعالوا نشوف من الكتاب في شوية مواقف كده أول موقف ذكره بولس في عبرانيين 11 الرفض ده ما كانش من موسى كان لسه موسى طفل لما اتولد موسى كان في قرار قانون إعدام أي ذكر يهودي واللي يخبي الطفل اليهودي يعدم أبو موسى وأمه ناس مؤمنين إيمانهم قوي يقول الكتاب إنهما بعدما ولد أخفاه لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك كسروا قرار الملك فيها مغامرة أغلب اليهود ما عملوش كده وقبلهم على فكرة كانت الديات الديات كانت عبرانيات كان الفرعون موصيهم الولد تلاقوه ذكر لازم تموتوه الديات رفضوا برضه خافوا خافوا من ربنا ما خافوش من فرعون الرفض ده هيعرضهم للسجن انما بقوا يستحيوا العيال ويسيبوا القرار لاهلهم فعند موسى ابوه وامه استحيوا لغايه ما حسوا طلع ثلاث شهور هيفضح الدنيا هيضيعوا كلهم فكان موقف مش سهل كسر قانون يودي يضيع ساعتها العيال كان يعني عاوز عارفين زمان كانت العيال هل الناس تجيب عيال تموت وبتاع الحاجات دي ما كانتش يعني صعبة قوي على النفسية زي دلوقتي انما لا ما قدروش غير ان هم يرفضوا مش هنسمع القرار لغاية ما حطوه في ثالث شهر في السبت في المية وصلوا ده تبعك يا رب مش هنقدر نعمل اكتر من اللي عملناه ربنا استحياه بسبب هذا الايمان بعدها على طول موسى لما كبر رفض برضه بس رفض موقف تاني يقول بالإيمان موسى لما كبر كبر أبى أبى يعني رفض أبى هنا بقى الرفض صدقوني يا جماعة أصعب من كل الأمثلة اللي أنا قلتها كان عنده اختيارين شرق وغرب يقول لفرعون يا جده معناها الدنيا هتوطي تحت رجليه في مصر في زمن فراعنة أغنى ناس أعظم ناس فموسى هيقول لفرعون يا جده لأنه بنت فرعون اتبنته والبديل عبد عبراني ملوش تمن يدوسوا عليه دي مش محتاجة تفكير مش محتاجة تفكير وبعدين ممكن تطلع الحجك ما هو ربنا اللي جاب لي أكون ابن ابن الصراح ما يمكن مركزي يخلينا اساعد العبرانيين مع والفصل يقول لك أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون قال لا أنا يهودي أنا تبع شعب الله هخسر هخسر مش مهم أنا ليه رسالة الرفض ده كان قد يكون هو سر اختيار موسى بعد 40 سنة يبقى أعظم نبي لكن لسه مش نبي ولا حاجة ده شاب 40 سنة متحمس متحفز عرف الحقيقة عرف ان امه يهودية وعرف ان شعب اليهود بيعبد ربنا امه التانية الطيبة مصرية وبنت فرعون اختيارين اصعب من بعض اختيار الدنيا واختيار الصليب الدنيا بكل مجدها وعزها والصليب بكل ذله وبهدلته عشان كده يقولوا بعدها على طول حاسبا عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر كلها يعني بص للهوان بتاع تبعية ربنا قال ده أغلى من كنوز مصر كلها تبقى الألفات والمليارات كمان ما تجيش جنب الرفض اللي رفض ده مواقف كثيرة فيها رفض موقف واحد اسمه نحامية نحامية ده كان وقت السبي جاب يهود ورجعوا عشان يبنوا الهيكل والراجل ده كان ابن ناس وحلو ومعاه فلوس وابتدى يعمر عشان يبني سور أورشليم وبعدين الناس اللي حوالين أورشليم اتغاظوا جدا فابتدوا يحاولوا يشتروه مرة يهددوه مرة يعرضوه وناس ايه رؤساء قبائل تقال فيقول انه الجماعة دول صنبلط وطوبيا وجشم ودول ناس يعني مش يهود هقرا لكم النص الصلاة اللي طالع كده بقيت أعدائنا أني بنيت السور ولم تبقى فيه ثغرة على أني لم أكن إلى ذلك الوقت ده حامية بيحكي أقمت مصاريع للأبواب أرسل صنبلت وجشم إلي قائلين هلما نجتمع معا في القرى في بقعة أونو وكان يفكران أن يعمل بي شرا أتاري في مؤامرة لما احتاروا معاه مش راضي ياخد حاجة قالوا له طب نتقابل ونتفاهم شوفوا ربنا هيحميه ازاي بسبب رفضه فأرسلت إليهما رسلا قائلا إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما وأرسل إلي بمثل هذا الكلام أربع مرات وجاوبتهما بمثل هذا الجواب فأرسل إلي صنبلة بمثل هذا الكلام مرة خامسة مع غلامه برسالة منشورة بيده مكتوب فيه قد سمع بين الأمم وجشم يقول أنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور وأقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك والآن يخبر الملك بهذا الكلام يعني ده تهديد لو ما جيتش تقعد معانا هنبعت جواب للملك ملك العالم ساعتها بقى من بابل نقول له نحامية بيبني السور عشان هيعمل نفسه ملك وهتمرد عليك يا تحضر يا هنبلغ فيك بلغ ده يودي ورا الشمس ده تمرد فقالوا له احنا طبخينها تمام كلنا هنمضي انك انت عامل تمرد احضر حالا عشان نتفاهم قائلين في يهوذا ملك والآن يخبر الملك بهذا الكلام فهلما الآن نتشاور معك فأرسلت إليه قائلا لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله بل إنما أنت مختلق من قلبك يعني إيه قول اللي أنت عاوزه أنت بتألف لأنهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين قد ارتخت أيديهم عن العمل فلا يعمل المهم اللي حصل يعني أنه نحامية أصر ما يقعدش معاهم وما يتفهمش مش هيحط إيده في إيديهم الناس دول مغرضين وعاوزين يبطلوا الشغل ف بيقول دخلت بيت شمعية وهو مغلق فقال لنجتمع إلى بيت الله إلى وسط الهيكل ونقفل أبواب الهيكل عملوا مؤامرة فظيعة بقى خفيفة يعني قالوا له خلاص احنا هنجيلك ونتقابل في أوضة من أوض الهيكل ونقعد نتفاهم هم اتنازلوا بقى برضو قال لأ وكانت حكمة هو مش دريان بيها أتاري كانوا موضبين إشاعة إن هم يخبوه في الأوضة دي ويطلعوا عليه يقولوا سمعة إنه يا جماعة نحامية خاف وكش وتنازل وهرب واحتمى في الهيكل فاهمين المؤامرة تمشي ازاي؟ فيخسر شعبيته كلها فيقف بنا سور الهيكل كل اللي حماه ايه بالإيمان رفض قال أنا بعمل شغل ربنا مش هوقفه مش هتكلم مع حد مش هصالح ناس ما لهمش في ربنا هكمل الشغل يعملوا اللي هم عاوزينه يبلغوا عني رفض كل العروض اللي جاياله وكل المؤامرات قال ده شغل ربنا مش هسيبه يقف وفي الآخر طلعت المؤامرات كلها على فشوش بسبب هذا الرفض موقف تاني دانيال دانيال في أول قصته في موقف رفض جميل أوي دانيال ده شاب صغير ما جابش 20 سنة لسه اتاخد أسير وبعدين لقوا ولد ذكي جدا حطوه في مدرسة تخريج القادة دي أعلى كلية في بابل بابل ساعتها مثقفة حضارة البابلية دي حضارة يعني ثلاث سنين هيقعد في الكلية دي يتخرج بمرتبة محافظ ويترقى ممكن يبقى وزير وبعد كده رئيس وزراء السكة هتمشي تمام أول ما دخل قالوا دول هياكلوا أكل وهيشربوا حاجات محددة بقى سيستم عسكري قال لهم مش واكل قالوا له يعني ايه؟ قال لهم أنا ما باكلش الحاجات دي قالوا مفيش حاجة اسمها كده دي كلية عسكرية تاكل غصب عنك قال أنا ما باكلش اعملوا اللي انتوا عاوزينه انا مش هكسر الشريعة الراجل حب دانيال فقال له اللي انت بتقوله ما ينفعش قال له بص تعود في الاخر منظري كويس قال له اه هاكلك فول هو كان طالب ياكل القطاني والفول واللوبيا والحاجات دي طلب كده لان هم كانوا فعلا ما ياكلوش ابدا الحيوانات المذبوحة في العالم الوسط قال له سيبني اكل واشرب ميه بس ما اشربش خمره وشوف منظري بعد 10 ايام شوف الايمان قال له أنا متأكد أن أنت هتقول لي كمل يا ابني ما ينفعش الصيام يهد اللي أنت بتقوله ده ما يعملش شاب يعني قال له بص دي حاجة بيني وبين ربنا اديني بس بقين المية وشوية الفول مالكش دعوة بعد عشر أيام كانت صحته هو التلات فتي أحسن من كل الشباب فساب بس بالإيمان رفض رفض أنه يتنازل عن قانون روحي بعدها بفترة كان موقف أصعب من كده دانيال ست بقى طلع منشور مطبوخ عشان دانيال انه اللي مش هيسجد للملك يلقى في جب الاسود وهم طبخينه مني عشان دانيال يعني ده اتعمل خصيصا عشان يطيروا دانيال يقول الكتاب كلمة غريبة جدا وعجيبة يقول لما سمع دانيال بإمضاء الكتابة يعني الملك ضحكوا عليه ومضوه فخلاص بدل اتمضى مش ما تترجعش الكلمة ذهب إلى بيته وفتح كواه وسجد لإلهه ثلاث مرات كما كان يفعل كل يوم إعدام انتحار اللي انت بتعمله ده انتحار هو عارف ان الورقة اتمضت ان اللي هيسجد لحد غير الملك يقعد يترمي في جب الاسود هو أول ما سمع كده روح بيته فتح الشباك عشان اللي عاوز يتفرج يتفرج وكانت ده طقس عندهم يفتحوا الشباك في وش أورشليم لما يكونوا مسبيين وسجد لربنا وكل الجواسيس يسموهم النواظير كله واخد باله لأن هما قاعدين عشان دانيال ملي في نفس الليلة اتلقط أمن دولة الملك قال له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال له إيه المشكلة؟ قال له يعني هي شهر بزيادة الصلاة شهر شهر قانون ده طالع لمدة شهر ايه يعني ما نأجل الصلاة شهر ده لو طلع قانون زي كده ده احنا نأجل سنتين ايه يعني وبعدين يطلع بقى الشعارات الصلاة في القلب طب اللي عاوز يصلي يقفل الشباك كويس طب تطلع بقى كل الاجتهادات انما هو ما هموش بالايمان رفض قال إلا الصلاة إلا ربنا حق ربنا ما فيهوش تنازل هصلي واللي يحصل يحصل عشان كده لما اترمى في جب الأسود ما فيش أسد قرب منه ليه؟ إيمان يقول لك لما جاله الملك يبكي في الفجر لأنه كان صديقه قال له هل إلهك يا دانيال قدر أن ينجيك لقى بيرد عليه من تحت قال له عش أيها الملك إلهي أرسل ملاك وسد أفواه الأسود لأنه ولم تضرني لأني وجدت بريئا أمامه طلعت perfect قدامه قال لهم طلعوه لي بقى خلاص هو الحكم صدر جب الأسود هاتوا لي الوزراء بقى كل طبخوا الطبخ نزلوهم نتفرج ما طلعوش طب في دقيقتين ليه لأن هنا الإيمان يفرق بالإيمان رفض رفض يتنازل عن قانون الروح احنا بنتنازل قد ايه عن الصلاة ده لو كده فيلم حلو مفيش داعي من القداس بكرة نسهر وخلاص النهاردة ده لو بس يعني آه الواحد مصدع شوية خلاص بزيادة بقى الصيام و... ده لو حاجات كتير قوي تخلينا تنازل انما اللي خلى دانيال دانيال انه بالايمان رفض انا مش هتنازل بحق ربنا مثل كمان للرفض وقت موسى النبي قصة جواسيس تعرفين موسى بعت شوية الرجالة بتوعه 12 واحد ممثلين للأسباط يتجسسوا الأرض عشان ده بيمشوا في سينا عاوزين يوصلوا لكنعان فبعتهم على مشارف كنعان يشوفوا ايه الأرض دي رجعوا 10 من ال 12 يقولوا ايه ده بعينكم ده الناس هناك جيوش وجتت و... و... و... وأسلحة احنا جنبهم ولا حاجة وقطموا الشعب كله بقى الشعب بيتخانق مع موسى يقول له طب انت جايبنا لغاية كنعان وبعدين هنرجع تاني نروح مصر طلع ما ينفعش ندخل كنعان دي بلاد ما تتدخلش دول شعوب أقوى مننا مفيش غير نفرين نفرين رفضوا خلي بالكم رفضوا ايه هنا رفضوا ما تراه العين رفضوا المنطق المنطق يقول الشعوب دي ما تتغلبش والأرض دي ما تتدخلش يشوع واحد اسمه كالب يشوع يعني يسوع وكالب يعني القلب يعني يسوع في القلب يخليك تقول لا لا يعني ايه لا للمنطق ولا للعين لا اللي قاله ربنا هيمشي وقفوا الاثنين دول بس جنب موسى وكل اليهود في صف في جنب العشر أسباط هيجوهم العشر جواسيس قالوا لهم مش ممكن فكل الناس هاجت على موسى ربنا قال لموسى شوف مش هدخل كنعان غير الاثنين دول عشان الحركة دي مش هيدخلوا الأرض دي غير النفرين دول يشوع وكالب عشان قالوا الحق عشان رفضوا مشورة الدنيا عشان رفضوا خوف الدنيا عشان صدقوا اللي أنا قلته هتدخلوا هتورثوا إنما كل اللي مش راضيين يصدقوا كل اللي خافوا مش ملهمش خلاص في الآخر رثت فعلا إن في الكبار في السن كل الشباب دخل إنما الكبار العواجيز اللي كانوا طلعوا من مصر من 40 سنة ما دخلش منهم غير دول بس يشوع تلميذ موسى وكالب بن يفنى الراجل العجوز اللي يسموه القلب قلب فيه المسيح هو ده اللي يوصل السماء لأنه هيقول لا في وقته موقف كمان المجوس لما راحوا لهيرودس هيرودس قال لهم شوفوا لي الطفل فين وقولوا لي عشان عشان اروح اسجد له فاكرين القصه جالهم الملاك وهيرودس ده ملك ودي ارضه جالهم الملاك قال لهم ما ترجعوش قالوا حاضر ادوا ظهرهم لهيرودس خطر امنيا خطر جدا القرار ده لان رجاله هيرودس في كل حته قالوا الملاك قال كده قال ما ترجعوش لهيرودس مش هنرجع المجوس الغرب إنما الإيمان اللي سحبهم لغاية ما يسجدوا للمسيح خلاهم يرجعوا بلادهم ويطنشوا هيرودس عشان بالإيمان رفضوا يخضعوا لهيرودس موقف كمان بولس الرسول ده موقف غريب شوي بولس في غلطيا حصل موقف غريب بيحكي في رسالة غلطيا انه لما كان في انطاكيا بولس كانت ابروشيته انطاكيا جاله بطرس زيارة بطرس حاجة كبيرة قوي رسول بقى حبيب المسيح وكل الدنيا اتلمت بطرس في زيارة ولما دخل بطرس قعد ياكل طبعا اغلب اللي قاعدين دول كانوا في الاصل امم وتعمتوا وفي كتير منهم كانوا يهود وتعمتوا انما مايدة بقى وحفلة احتفال كده عشان بطرس قاعد اتاري في مجموعة جاية ورا بطرس من اورشليم طبعا دول كلهم في الاصل يهود فلما قالوا له بطرس الزملاء وصلوا قال طب يا جماعة متشكرين على القعدة الحلوة دي وأنا هستأذن فبولس لقط الفكر عارفين عاوز يقوم ليه خاف يقولوا قاعد ياكل مع ناس في الأصل أمميين ده بطرس ده بعد صعود المسيح ب 20 سنة إنما أصل بتوع أورشليم فيهم ناس لسه دماغهم ناشفة بيفكروا بطريقة يهودية فبطرس قال لك هيقعدوا بقى يقولوا ان انا باكل مع ناس امم وبتاع فقام لما بطرس قام من على الترابيزه برنابا زميل بولس راس براس سقف كبار قام هو التاني قام بولس قال لهم اقعد منك شوف وقلبها مواجهه قال قاومته مواجهه ما سكتلوش قلت له استنى عندك انت بتقول ليه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا بقينا زي بعض يهود وامم بدل دخلنا من المعمودية زي بعض مفيش فرق نقعد ناكل معاهم حقاني زيادة طب يا أخي ده بطرس الرسول وده زيارة رعوية وده حبيب المسيح إنما بطرس اعتذر قال له معاك حق لكن بولس رفض أن ينقاد بتعبيره إلى ريائهم يعني هم وقعوا في الرياء الرياء يعني إيه؟ يعني مجاملة على حساب الحق فبولس قال لأ ما ينفعش المجاملة في الحاجات دي قال يا بطرس الرسول معلش مع احترامنا اللي انت بتعمله غلط نقعد ناكل مع الأمم لأنه المسيح علمنا ان احنا بقينا واحد وكتبها في رسالة غلطي عشان يؤكد انه الإيمان مفهوش مجاملة تقول لأ لو الحاجة مش صح مفيش فصار لأ غلط دي مجاملة على حساب الحق انما فضلوا اصحاب على فكره محدش يفتكر ان ده معناه وقعوا في بعض يعني لا بطرس في اخر رساله بيقول اخونا الحبيب بولس رسائله كان جميله اقروها بس في حاجات صعبه حاسبه بيحرفوها غير العلماء بس بيقول في كلام جميل قوي موقف تاني لبولس في اعمال 21 كان لف بقى اوروبا بقى وعمل خدمه كبيره قوي اشتاق جدا والروح القدس قال له تنزل بقى ايه تحتفل مع الرسل بعيد الخمسين عيد العنصر ويبدو ده التقليد اللي ماشي عليه قداسة البابا يلم كل الأساقفة على قد ما يقدر في عيد العنصرة احتفال السنوي للكنيسة كلها فيبدو من يوم الكنيسة كان يوم الخمسين ده يوم الروح القدس ده عيد الكنيسة يعني فبولس قال عاوز عايد مع الرسل بقى الكلام ده في الستينات يعني بعد صعود المسيح ب 30 سنة عاوز انزل اعايد مع اخواتي الرسل بطرس ويعقوب ويوحنا يوم الخمسين كل الناس قالت له انت مجنون انت بالذات اليهود متربصين لك في اورشليم هيقطعوك العالم كله عاوز يخلص منك اليهود يعني في العالم كله بي ما بيكرهوش حد زي بولس لان هم بيعتبروه هو عدو موسى لانه عمال يبشر الامم ويسويهم باليهود وبيعتبروه نقد موسى قال لهم بصوا انا لازم اروح ففي بلد قبل ما يركب المركب اتلموا بقى الحبايب وخد عندك بقى العياط وال, وال... كل بقى اوعى تنزل عشان خاطرنا ما تنزلش من فضلك ما تنزلش انت رايح تموت احنا عاوزينك كنيسة محتاجاك قال ايه اللي بتعملوه ده تبكون وتكسرون قلبي لاني مستعد ليس ان قالوا له اصل ساعتها كان في واحد كده عنده روح النبوة مسك المنطقة بتاعت بولس وقال الروح القدس بيقول صاحب المنطقة دي هيطربت في أورشليم فهم تأكدوا انه مش هتعدي هي فعلا ما عدتش لما نزل أورشليم يعيد اتمسك وقعد في السجن بقى يترحل من سجن لسجن لغاية ما راح روح روما سجين قال لهم انتوا بتعملوا ايه انا انا هروح انا هروح انا ما بخافش انا مستعد مش هتربط انا مستعد اموت ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع فبيقول في الآخر سكتوا مفيش فايدة بالإيمان رفض رفض الإلحاح والدالة اللي بتقول له إيه بلاش بهدلة قال لا أنا الروح القدس قال لي أروح يبقى لازم أروح ما تحسبوهاش بحساباتكم أروح يعني أروح آخر موقف نحكيه نقول إيه الآباء الرسل في أول سفر الأعمال مسكوا بطرس يوحنا بعد ما شافوا الأعرج والمعجزة إيه؟ ولعت أورشليم لأنه كان شحات مشهور قاعد على باب الهيكل فما فيش يهودي ما شافوش ومن بطن أمه أعرج يعني إيه زي مشلول من بطن أمه فكبر على باب الهيكل يعني مثلا 40 سنة الناس شايفاه عارفين الشحاتين بتوع الميادين دول بيبقوا زي تمثال رمسيس كده حاجة يعني ماركة مسجلة تبقى عارف إنه المكان ده فيه فلان فده كان واحد منهم فلما بطرس ويوحنا داخلين الهيكل ومد ايده يشحت قال له بص لنا ما معنى احنا معناش يا ابني زيك فلوس لكن باسم يسوع قوم وامشي قام ومشي فدي قلبت أورشليم كلها لأن ده راجل معروف عند الناس كلها وبيتنطط واقف يتنطط جنبهم فاضطروا ياخدوهم الحبس بطرس يحب وفضلوا بقى في تحقيق وخناقات وبتاع وفي الآخر قالوا لهم ما تتكلموش خلاص هنطلعكم براءة ما هم أصلهم ليهم شعبية ضخمة برش مش عارفين يعملوا معاهم ايه قال خلاص احنا متفقين تطلعوا براءة بمنتهى الاحترام انما لينا طلب واحد ما تجيبوش اسم يسوع المسيح تاني على لسانكم فبطرس يقول لهم ايه بصوا نحن لا يمكننا ان لا نتكلم احنا مش بنعرف نسكت غصب عننا خلاص يا جدع عملنا كلوه يعني ده الكلام بالذوق لسه قال احنا ما بنعرفش نسكت مش هنسكت هنتكلم عيني عينك كده قال اه هنتكلم هي شغلتنا كده المسيح عملنا رسل عشان نتكلم عنه فاحنا هنطلع هنوعظ اول ما طلعونا من هنا هنوعظ بالايمان رفضوا التهديد والعرض قاموا طلعوهم ما يقدروش عليها عارفين لما طلعوا اتلموا على الرسل وصلوا صلوه غريبه جدا قالوا يا رب ادينا نشهد ليك ونتكلم عنك أكتر ايه العد ده مش عد هي بالإيمان في رفض رفض لأي أي عقلانية وأي منطق قصص الرفض دي صدقوني عشرات بل مئات في الكتاب اللي عنده إيمان لازم هيرفض حاجة السؤال دلوقتي أنت بإيمانك إيه اللي بترفضه هل بترفض خطية ربنا مش راضي عنها هل بترفض إغراء لازم تقول فيه لا هل بترفض عرض ما يرضيش ربنا هل بترفض كسل هل بترفض تنازل هل بترفض مجاملة على الحق عشان تورينا إيمانك لازم هيكون في إيمانك مواقف رفض رفض حتى لو الدنيا كلها وقفت قصادك انت بترفض عشان خاطر ربنا فأرني إيمانك إن كنت تقدر بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني لإلهنا كل مجد وكرم